بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين عيد الصليب عيد حلو في الكنيسه ومفرح والصليب علامتنا والصليب سلاحنا زي ما بنقولها في التسبيحه الصليب رجائنا الصليب شفائنا تلاقوا كنا نقعد نغني عص... للصليب كده بكلمات جميله عاوز ارجع فكرتين بس من رسم الصليب وابدا في موضوع روحي طقسي لان احنا كخدام محتاجين نفهم شويه طقوس للكنيسه كده غنيه جدا بالمعاني الاول رسم الصليب ويا ريت تعلموه لكل العشوائيات اول ما بحط صباعي فوق راسي بعلن حاجه عميقه جدا لما بقول باسم الاب انا مش مش بشوفه الاب فوق العقل فوق في السماء فوق عينيا لا يرى فالحته دي مهمه وبعدين اول ما اقول الابن بعمل حركه الحركه دي اللي هي حركه ايه بقى التجسد الابن نزل من الاب الى عالمنا وبحط في نص بطني كده يعني اقول بقى واحد زينا بقى وسطينا كلنا كبشر بقى واحد مننا فالمسيح بقى بتاعنا ابن الانسان وبعدين الروح القدس كنيستنا القبطيه تبدا من القلب في كنائس غربيه تاخدوا من اليمين وتدخلوا القلب ايا كان كله حلو بس احنا عشان نقول والروح القدس لاننا بنعلن ايماننا ان الروح القدس دخل قلبنا سكن فينا يبقى تاني الاب فوق النظر فوق العقل الابن تجسد بقى واحد مننا الروح القدس سكن في قلبنا ياخدنا ويطلع بينا السماء يجعلنا من اصحاب اليمين يجعلنا عن يمين الاب كل حين يدخلنا السماء فمجرد رسم الصليب كأنه قانون إيمان حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل والرب الابن الوحيد يسوع المسيح نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بثق من الآن وننتظر قيامة هتلاقوا نفس اللي بنقوله بالحقيقة نؤمن عملناه في علامة الصليب حاجة تانية واحد من القديسين قال تعبير لطيف قوي قال كل مرة ترشم الصليب تضع أصبعك مطرح الميرون لما لمس راسك مسحة الروح القدس انت بقيت مسيحي ازاي مسيحي لانك خدت المسح المسحة اول ما تلمسك تلمس هنا فلما بتحط صباعك كأنك بتلمس الزيت اللي عمره مثلا ستين سنة لكن هنا مقصود بيها ايه ان انت بتعلن انتمائك لمسيحك او بتأكد أنه ما زلت أنت مسكن للروح القدس أنك عايش بروح الله أن الختم على راسك الزيت اللي مش باين ده هو الختم اللي خلاك تبقى مسيحي هو العلامة اللي ميزتك فأنت بتحط زي اللي بيتأكد عارفين لما واحد يحط إيده في جيبه يتأكد جاب الفلوس ولا ما جابهاش ولا المفاتيح ولا مش عارف إيه أنت بتعمل كده بالظبط بتحط صباعك على راسك عشان تتأكد أيوه ده مطرح الزيت أهو أنا مسيحي كويس يبقى أنا إيه تبع ربنا فده معنى تاني عميق إنك برشم الصليب تستعيد فكرة أو عمل الروح القدس بتقول أنا تبع الزيت تبع المسيح لأني ممسوح بالمسح ده أول طقس جميل الكنيسة اتفقت عليه عمره لا يقل عن 1800 سنة على فكرة والبعض بيقول من جيل الرسل لكن عندنا أقدم أقوال الآباء من حوالي سنة 200 وكسر مثلا والكنيسة بتستخدم رشم الصليب طبعا الحاجة الثانية هي حمل الصليب احنا بنشيل صلبان وستات تلبس صلبان والكهنة يتعلقوا صلبان وفي ناس تدق صليب كل ده صح لأن الصليب ذكر كعلامة جوه الإنجيل عشان في ناس ما بتحبش في علامة الصليب معرفش ليه مع أن الوحيد اللي يكرهها الشيطان المفروض سمعان الشيخ لما شاف العذراء أمنا شايلة المسيح وهو رجل ممتلئ بالروح القدس ومش شايف بعينيه غلبان ويوميها على فكرة راح السماء بعد ما شال المسيح من العذراء قال الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام نورا تجلى الأم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف بيكلم العذراء وإن هذا قد وضع على الطفل يسوع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم يبقى سمعان الشيخ أول من ذكر في العهد الجديد أن المسيح له علامة ستقاوم طبعا بقى 2000 سنة العلامة تقاوم العلامة دي بالذات تقاوم لأنها هي دي اللي إيه أسقطت الشيطان كله وعشان كده الآباء يقولوا أكثروا من رشم الصليب إحنا بطلنا على فكرة كان زمان أجدادنا وأبائنا يجوز مش حافظين مزامير زيكم ويمكن مش بيصلوا بالأجبية كتير زيكم لكن كان رشم الصليب ده حاجة إيه عليها القيمة كده من غير كروتة ومن غير الحاجات بتاعتنا دي فبرضه إحنا ليه ما نرشمش الصليب وكأننا بنقول إحنا تبعك يا رب آه العلامة كمان ذكرها المسيح بنفسه وهو بيكلمنا عن علامات مجيئه قعد يقول بقى ايه نجوم السماء تتساقط وقوات السماء يحصل فيها والشمس تضلم والقمر بيبطل يطلع نور والكواكب تقع وقال تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ويمكن ده أحد أسرار عيد الصليب إن الصليب ظهر في السماء أحد عيدي الصليب ريليتد إن في علامة الصليب فضلت ظاهرة في السماء بشكل واضح كأنها يعني إشارة للي هيحصل في آخر الأيام إذا قبل ما نشوف المسيح جاي على السحاب كلنا هنشوف الصليب مالي السماء كلها هنشوفه بعينينا كلنا تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ده وعد ابن المسيح كمان المزمور ذكره كنبوة قال الرب أعطى علامة لخائفيه بتترجم أحيانا في العبرية يعطي سره لخائفي لكن في السبعينية أعطى علامة لعبيده ومن هنا جت التسبيحة بتاعت يوم الجمعة ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين ونقعد نكررها كده عشرين مرة ربنا يسوع المسيح ادى علامة لعبيده يبقى احنا نتمسك بعلامة الصليب كرشم وكعلامة وكأيقونة ونقعد نمجد في الصليب لأنه الصليب بالنسبة لنا هو اللي عمل كل حاجة عاوز أكلمكم شوية عن الصليب في الأسرار عموما إحنا حياتنا كلها في الكنيسة مرتبطة ومؤسسة على الأسرار الروحية معمودية ميرون توبة واعتراف تناول زواج كهنوت ومسحة مرض كل أسرار الكنيسة سلاحها الصليب مش ممكن سر يتم من غير الصليب ودي تلاحظوها في كل الطقوس حتى وانت في اي طقس بتحضره هتلاقي رشم الصليب ده ايه حاجة مكررة يمكن ما بتعدهاش لكن هي أساسية أولا في المعمودية الصليب في المعمودية هو أساس فكرة المعمودية موت وقيام يعني نفس فلسفة المعمودية إيه ليه المسيح كان مصر المعمودية دي ضرورية من آمن واعتمد خالص لأنه في المعمودية بيحصل شركة صليب مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقام من الأموات مرة تاني في رومية ستة يقول دفنا معه بالمعمودية للموت يبقى كلنا سبق واتصلبنا أو متنا سرا يوم تعمدنا اتصلبنا أو اتدفنا كمان مع المسيح وقمنا معاه يوم ما تعمدنا فاحنا تبعه لازقين له خلاص عشان كده حتى لما المسيح لما بولس قال مع المسيح صلبت قال احيا لا انا كل اباء الكنيسه فسروها انه يقصد المعموديه وده يوريكم الفرق بين الاباء الاوائل وبين التفسيرات الجديده يعني احنا بناخدها اه مع المسيح صلبت يعني تألمت يعني آه يعني آه قبلت الذل او قبلت الاضطهاد لا هي فلسفة معناها الأصلي اللي فهموه الآباء الأوائل مع المسيح صلبت يعني اتعمدت ومن ساعتها أحيا إيه لا أنا بل المسيح يحيا فيني خلاص اللي عايش جوايا دلوقتي ربنا من ساعة الصليب يبقى ببساطة المعمودية بتقول لي أنت مت وقمت فاللي أنت عايشه دلوقتي مش بتاعك ما يحقلكش أنت عايش حياة جديدة هي حياة المسيح فيك مفروض ربنا يبان عليك حقه عليك كده لأنك سبقت اتعمدت أو سبقت اتصلبت في المعمودية أنت صرت ابن يبقى علامة البنوة هي علامة الصليب أنت بقيت ابن لله بأمارة رشم الصليب فمين الفكرة ببساطة بقيت ابن لله بأمارة رشم الصليب عشان كده أول حاجة نعلمها للأطفال في مدارس الأحد ما يكونش يعرف يتكلم لسه ما يعرفش يقول أبانا الذي بس يعرف يرشم الصليب لأنه مجرد ما يرشم الصليب دي علامة أنه يعرف يقول يا أبانا فهمتوا الفكرة؟ يبقى رسم الصليب هو أول درس للمسيحي لأنه ده علامة أنه من حقه يقول بابا ربنا كمان الثلاث مرات قبل ما بنغطس الطفل أبونا بيمسك الصليب ويقعد يحرك المية بالصليب عشان ما تبقاش المية دي مية عادية وطبعا بيبقى حاطط عليها زيت الميرون على شكل صليب يبقى بيد بيحط الصل... زيت الميرون بينقط زيت الميرون على مية المعمودية على علامة الصليب ويحرك المية بعلامة الصليب قبل ما يغطس الطفل بس طبعا الزيت متحط مرة واحدة لكن كل مرة يغطس ممكن يقلب المية عشان يبقى صوت الرب على المياه إله المجد أرعد يقعد يقول مزامير كده عشان المية دي يعلن للموجودين دي مش مية عادية دي ماء وروح وعشان كده هتخلق الإنسان خلقة جديدة وهتخليه يموت ويقوم دلوقتي مع المسيح كمان اللبس الابيض والزنار الاحمر انا بوريكم حاجات بسيطه في الطقس قد ايه بتخلينا عايشين فكر الصليب طول الوقت ليه بنحاول نلبس اي حد يتعمد ابيض لان هو لا مؤاخذه كان اسود قبلها بعد المعموديه هو طبيعه جديده هو تنقى هو تشبه بالملائكه واللي خلاه كده دم المسيح دم الصليب فيقول غسلوا ثيابهم في دم الصليب فتلاقي الجلابيه البيضة دي وعليها الشريطه الحمراء الزنار لحم عشان نقول انه دم الصليب هو اللي خلاه يطلع ابيض كده في الميرون السر الثاني بنمسح الطفل او المعمد عموما بالميرون اولا الميرون ده موجود في الانجيل ما احناش بنالفه على فكره قديس بولس له آية دقيقة قوي يشرح دور الميرون يقول إيه الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله يبقى كلمة المسحة دي مش اختراع كنيسة قبطية ده من وقت بولس في مسح الذي ختمنا يبقى الميرون هو المسحة هو الختم هو التثبيت احفظوا دي انتوا خدام الميرون هو المسحة هو الختم هو التثبيت كل دول أسماء للميرون وأعطى عربون الروح في قلوبنا يبقى الروح القدس استقر في قلبنا بالمسحة دي ودي مش جديدة علينا ليه داود مسح عشان يبقى مسيح الرب صمويل النبي مسح عشان يبقى نبي الرب هارون النبي مسح عشان يبقى كاهن الرب يبقى المسيح الممسوح بياخد مسح قديم وجديد بس كان زمان ياخدوها الملوك والانبياء احنا دلوقتي راسنا براسهم كلنا واخدين المسح يوحنا يعيد نفس المعنى معلش الايات دي مهمه أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها يبقى في مسحة ولا لا؟ لأن في كنائس لا تعترف بالميرون خلي بالكم. لا الميرون مسحة مقدسة موجودة من وقت يوحنا وبولس. ثابتة فيكم اللي هي سر التثبيت ولا حاجة لكم إلى أن يعلمكم أحد كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا يعني اوعوا تفتكروا الكلام ده كده وكده ده مش كلام كده وكده دي حقيقة ان مع المسحه يحل روح الله داخل الانسان ومن ساعتها تبقى مسكن للروح القدس يبقى انت اصبحت هيكل لروح الله من ساعه ما اتمسحت بالمهر وهو ده اللي هيدخلك السماء قبل اي حاجه انك انت ممسوح بالروح القدس واخد عربون الروح العقيدة في الفكرة دي أو أو في سر الميرون إن الجسد لم يعد جسد ترابي فقط، الجسد ده أصبح مدشن عارفين لما ابونا البطرك يجي يدشن الهيكل اول ما يمسحه بالمقرون خلاص الهيكل ده بقى بتاع ربنا او الايقونه انت اتمسحت زي اتدشنت بالظبط انت بقيت ملك ربنا بقى جسمك ده هيكل للروح القدس وده اللي خلى بولس مره يقول افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه يعني ايه مسيح يغلط يعني هو ملك نفسه عشان يغلط هو جسده ده بتاعه عشان يغلط جسده مش بتاعه ده ملك صاحبه ملك ربنا كمان الطقس كله رسم صلبان لو حضرتوا أكيد حضرتوا معمودية أولادكم أو أحفادكم أو كبار لازم نرسم الصليب أولا على الرأس يبقى زيت الميرون الروح القدس يجعل الرأس مصلوبا يعني إيه المعنى ده؟ يعني فكرك مصلوب بمعنى ما يصحش مخك يطلع بره ربنا انت صلبت افكارك مع ربنا ما يصحش انك تسرح سرحان وحش ما يحقلكش تشتهي شهوات الدنيا انت اتمسحت بالصليب بعلامة بالميرون فالروح القدس يجعل فكرك مصلوبا فاهمين يبقى الصلب ده عملية مستمرة انك تلم دماغك من افكار الدنيا ولخبطتها وتخليها دايما في ربنا وشغله لان دماغك دماغه اما نحن فلنا فكر المسيح مش من حقك تفكر زي اي حد خلاص انت مسيح وهكذا يسري على كل اعضاء الجسم ينزل بقى الرسم ده على عينيك وعلى ودانك وعلى بقك وعلى قلبك و... عشان كل ده يبقى عينيك عينيه ولسانك لسانه ومشاعرك مشاعره وايديك ايديه المفروض كده وعشان كده انت قدس للرب كان زمان المسيح مسيح الرب يعني الكاهن يعلق يافطه هنا يافطه نحاس يافطه زي بتاعه العربيات كده حاططها على دماغه مكتوب عليها قدس للرب يعني ايه مخصص مش مسموح له يشتغل شغلة تانية ولا يعيش عيشة تانية انت كده عليك يافطة هنا اسمها قدس للرب السر الثالث سر التوبة والاعتراف فين الصليب في التوبة والاعتراف التوبة والاعتراف مرتبط جدا بالمعمودية والحتة دي برضو كخدام معلش حاولوا تستوعبوه احنا يوم المعمودية متنا وقمنا عشان نبقى حياة جديدة طول ما احنا عايشين بنتوسخ بنرجع تاني نجيب من القديم لازم نعمل ايه لازم نتعمد تاني لا مش هينفع نتعمد تاني المسيح مات مرة يبقى احنا نتعمد مرة امال نعمل ايه نجدد اللي حصل في المعمودية بالتوبة فالتوبة والمعمودية توأم اللي اتعمد يعيش تايب بقية عمره فالتوبة كأنها المعمودية المكررة بلا عدد كل مرة توب توبة حقيقية كأنك اتعمدت من جديد بس المعمودية ما يصحش تتكرر لأن المسيح مات وقام مرة فلو اتكررت المعمودية تبقى ما متش معاه بقى فهمتوا؟ يبقى المعمودية لا تعاد يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم هذه في المعمودية الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم دي برضو المعمودية الجديد الذي يتجدد دي بقى إيه توبة مستمر يتجدد يعني كل شوية تنظف هدومك تاني تغسل رجليك تاني كويس حسب صورة خالقه من هنا الصلب في التوبة يعني إيه التائب بيعيش حياة الصليب التائب في وجع في حياته لأنه بيقاوم الخطية مقاومة الخطية لا تقل وجع عن المسامير والشوك وال... فيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم يبقى في ارتباط بين فكر التوبة وفكر الصليب ان التائب بجد الخطية بتشده وهو بيقاوم وبيغلب شهواته وبيغلب نزواته وبيغلب كرامته وبيغلب كبرياءه وبيغلب كسله بيقاوم المقاومة دي فيها حتة صليب يبقى احنا بالتوبة كل اللي خدناه في المعمودية نستعيده بالتوبة خدنا في المعمودية بنوة نرجع بالتوبة نغني جيب نيوت أبانا الذي نرجع بالتوبة نقول أنت يا رب أبونا نرجع الغفران اللي خدناه في المعمودية يتصرف تاني في التوبة والاعتراف الثبات اللي خدناه في الميرون يتصرف تاني في التوبة والاعتراف الحياة الجديدة على بعضها كل ده ناخده في التوبة والاعتراف تلاحظوا برضو بقى ان احنا مع التوبة يليق السجود يعني السامرية كان سؤالها عن السجود السجود في الفكر القبطي لازم مسحوب مصحوب بصليب يعني لو انت بتعمل مطانية مظبوط بترشم الصليب وتسجد للأرض وحتى تبقى في الإيديك كده عشان تفضل عندك قوة وتقف تاني حركة السجود دي يعني كأنك بتقول الخطية جابت دماغ الأرض بس الزيت هنا النعمة هنا الروح القدس روح القيامة هنا فترفص الأرض وتقف تاني وانت بترشم الصليب إذا رشم الصليب مع المطانية بيقول كل اللي حاصل بيقول انك كنت مت وقمت وبتعيد قوة القيامة فيك تاني بأمارة الصليب وبإرادتك انك انت بتزق في الأرض وعاوز تبقى ايه راسك للسم طبعا مع التوبة لازم صلاة لازم جهاد لازم في إنجيل لازم الاعتراف الاعتراف برضو أساسه إيه أبونا في سر الاعتراف حيلته إيه حيلته صليب برضو في أول الاعتراف نرشم أبانا الذي نقول أبانا الذي وبعدين في آخر الاعتراف توطي راسك تلاقي أبونا حط الصليب حطت الصليب على دماغك دي مهمة جدا لأن في ناس مثلا موسوسة عاوزة تسمع كل كلمة في الحل الأهم من كلمات الحل كله الحركة دي لأن وضع الصليب على رأسك بينبهك للي بيحصل ايه اللي بيحصل كله اتشال على الصليب زي ما انت اتعمدت ومت فكله اتشال قبل كده بيرجع يتشال تاني بسر الاعتراف لانه ايه اقطع كل رباطات خطايانا مين اللي بيعملها الصليب بيقطع كل رباطات الخطايا ان كنا اخطانا اليك بشيء بعلم او بغير علم كل بقى الكلمات الطويله دي باركنا طهرنا حللنا كل ده في قوه الصليب وفعل الصليب في سر التناول سر التناول مرتبط جدا بالصليب ليه؟ لأنه لو لم يصلب المسيح ويسفك دمه من أجلنا ما كانش يحق لنا نتناول جسده ودمه ما هو منين دمه إذا ما كانش دمه الذي إيه حتى بتعبيره دمي الذي يسفك عنكم فإذا الإفخارستية هي امتداد للصليب لدرجة في الفكر اللاهوتي المذبح هو الصليب انتوا عارفين كده احنا ليه بنقبل المذبح المذبح أساسه حتة خشبة أي مذبح في أصله عبارة عن حتة خشب خشبة يمسحوها بالميرون بقت مذبح ولغاية دلوقتي لما ما يكونش في كنيسة في حاجة اسمها اللوح المقدس خشبة مكتوب عليها باسم الأب والابن والروح القدس ومرسوم عليها صليب وتتمسح بالميرون بقت كنيسة الخشبة دي كنيسة أو مذبح تحط عليها الأواني وتصلي قداس زيها زي أي مذبح فاحنا نقبل المذبح كمان يقبل الصليب فإذا المذبوح فوق المذبح ده الحمل المسيح نفسه جسده ودمه وعشان كده كان الشهداء يتحطوا تحت المذبح عشان يتقال برضو ايه هم ماتوا عشانه زي ما هو مات عشانهم الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم يبقى واضح إنه شركة الصليب ما تكملش غير بالتناول الصليب ما بقاش فكرة يسوع زمان مات لا الموضوع مش كده ده الصليب ده حياتي برشمه وبنادي عليه وبمسك فيه وبعترف بيه وبتوب على حسه وبتناول من خلاله إذا الصليب محاصرنا طول الوقت أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه إمتى يبقى الواحد مجرم في حق صليب المسيح أو في حق جسده ودمه في حالتين لو لم يؤمن بالمسيح انه بيموت عشاننا وان هو ربنا اللي فدانا او لو لم يتب فكانه بيدوس على دم المسيح ويستهين به طول ما انت عندك ايمان وعندك توبه تعطى الاستحقاق تحسب مستحق ما فيش حد مستحق لكن ربنا يحسبك مستحق عشان كده نقول صلوا من اجل التناول باستحقاق تحسب مستحقا لما تفضل تقول امين امين وبعدين يا رب ارحم يا رب ارحم يعني في ايمان وفي توبه يبقى حسبت مستحق. يبقى احنا بناكل جسد المسيح اللي صلب خلي بالكم ونفس الجسد اللي هو قام لان واحد يقول لي بقى احنا بناكله وهو مصلوب ولا هو قايم لا مفيش حاجه اسمها كده هو الجسد كل حاجه هو الذي ولد هو الذي عاش هو الذي مات هو الذي قام هو الذي صعد هو الذي ياتي هو ده اللي احنا بناكله هو هو ما تقوليش بقى في انهي مقطع ما فيش زمن في الموضوع هنا دي حاجه فوق العقل بقى فانت لما بتاكل جسد المسيح بتشترك في صليبه بتاكد معنى مع المسيح صلبت انا صلبت يوم ما اتعمدت وبتصلب كل يوم كل مره بتناول عشان كده نقول واعترف الى النفس الاخير يعني كاني بشترك معاك يا رب في موتك مستعد اموت عشانك طالما انت مت عشاني الطقس كمان يحصل ايه؟ طقس التناول او القداس بالذات فيه كميه رشم الصليب بلا عدد. يعني ابونا يفضل يقول وشكر ويرشم وبارك ويرشم وقس ويرشم طول الوقت كده. ويعيدها تاني على التناول. ولما يجي يقول اجيوس يرشم على الشعب كله بالصليب ويرشم على نفسه اجيوس تاني ويرشم على الشمامسه اجيوس تاني. كل شيء يتقدس برشم الصليب. ساعات بإيده خلي بالكم الحتة الطقسية دي ساعات في الأول يفضل يرشم بالصليب وبعد شوية يتحول يرشم بإيده إيه اللي حصل؟ ما هو رشم الصليب بالصليب طبعا واضح المعنى لكن بعد ما استبدل إيديه بإيدين المسيح ما يصحش يرشم بالصليب بقت إيدين المسيح اللي ترشم فهمتوا الفكرة؟ فعشان كده تلاحظوا إنه ما يمسكش صليب ويرشم عكاز بالصليب لا خلاص من ساعة ما قال يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس مقصود ان ايدين ابونا بقت ايدين المسيح خلاص الإيدين دي هي اللي هتقدس وعشان كده تبوسوا إيد أبونا واضحة فالتقديس لكن رسم الصليب ثابت في كل الحالات الصلب في الكهنوت الكاهن ما هو إلا مسيح مصلوب طول الوقت في المعنى الطقسي جدا الكاهن المفروض عايش حالة صليب موسى النبي له ذكرى جميلة وهو عامل ايديه كده فاكرينه لما قعد مصلوب كان في حرب ايد عماليق طول ما فوق الجبل عامل ايديه كده زي الصليب كان شعبه بيغلب اول ما ايديه نزلت يعني رفض انه يتصلب الوجع زاد عليه ابتدى الشعب يتغلب فهمتوا الفكره فيبقى الكاهن لو ريح خطر لانه خطر لازم يفضل مصلوب لأن لو المسيح نزل عن الخشبة كنا رحنا في داهية لكن المسيح كملها للآخر عشان يدينا قوة قيامته فكأنه الكاهن المفروض يبقى متألم من هنا الدخول على الكهنوت كأنه دخول على شركة ألام المسيح لما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر من أمس مين اللي بيغفر الروح القدس اللي في الكاهن فالكاهن أصبح غافر عنده سلطان يغفر وعنده سلطان يمسك بالروح القدس اللي فيه مرة تاني بولس ككاهن بيقول أنفقوا وأنفق أنفق يعني أموت فأنا بدي وبموت وأنا بدي لأجلكم لأجل أنفسكم مرة تالتة يقول من بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم يبقى الكهنوت مرتبط بفكرة الصلب أو الموت وكأن كل البركات اللي خدناها من الصليب ناخدها من خلال الكاهن المصلوب فالكاهن لازم يلبس صليب ويمسك صليب وحياته كلها في الصليب مش لازم يعمل أي حاجة غير أنه إيه ماسك الصليب طول الوقت آه طبعا كل طقوس الكاهن عموما مليانة رشم صليب طول الوقت وحتى وضع اليد بيبقى واخد دايما علامة رشم الصليب الجواز علاقته بالصليب اهو ده صليب تمام برضه مش محتاج أشرح طبعا الجواز فين الصليب فيه أولا الجواز بين الراجل والست في الكنيسة على مثال المسيح اللي فدى الكنيسة تستغربوا إيه اللي خلى بولس لما يذكر المسيح والكنيسة كعريس وعروس يقول أصل المسيح فداها ده معناها أن كل واحد يحب مراته ويموت عشانها وهي تموت عشانه فالحب المسيحي مش واحد بيموت التاني الواحد بيموت من أجل الآخر فيبقى رحلة الزواج السعيد تحتاج إلى صليب صليب يعني أنا باجي على نفسي ما ينفعش تيجي على غيرك وتقول ده زواج مسيحي ما يبقاش زواج مسيحي ما كنتش تعرف تيجي على نفسك وتصلب نفسك يبقى الجوازة دي مش هتكمل طبعا فكرة كمان في الزواج تلاقي ملك وملكة وصور بقى وفيديو وحاجات كده والناس مش واخدة بالها من المعنى الجميل انتوا كده داخلين على الملكوت ملكوت السماوات مش ملكوت الأرض فلأنك ابن الملك لبست كملك ولأنك بنت الملك لبستي كملك وبالتالي دي أخلاق ملوك وأخلاق الملوك تبدأ بالصليب لأن الصليب يرقب الإنسان يترقى به يخليه مستعد يعطي كل شيء من أجل الآخر دي ده معنى الصليب فيخلي الحياة يعني أرقى كتير من أي فكر بشري تاني ما فيهاش النفع والمصلحة فيها العطاء والبذل طبعا أبونا برضو لما بيقول كللهما لازم يرشم صليب اللحظة الفاصلة بقى والدقايق المهمة بتاعت كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب باركهما أيها الابن الوحيد قدسهما لما بيعمل كده يبقى بقوة الصليب والروح القدس يجعل الاثنين واحد بسر عجيب سر مسحة المرضى برضو له آية كتابية بيقال في مرقس ستة دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشافوه يبقى رشم المرضى بالزيت من أجل الشفاء ده فكر رسولي من مرقس ستة موجود من بدري من وهم طالعين يخدموا في القرى لسه حتى ما سافروش البلاد فالرسل خدوا سلطان الشفاء وبقوا بيمارسوه عن طريق زيت مسحة المرض نفس الكلام اللي قاله يعقوب بعدها بثلاثين سنة أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة ترجمة دقيقة كده يصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب طبعا أي دهن بيدهن بز- ب- بعلامة الصليب برضه أم، شفاء الأمراض إيه فلسفة مسحة المرضى هو حتى لو ما خفش خلي بالكم لأن في ناس تقول طب ساعات نعمل مسحة المرضى بس ما يخفش هو في فكر الكنيسة مسحة المرضى مقصود بيها إيه تذكرة المريض أن الحياة الأبدية ما فيهاش مرض لأن الصليب مش غرضه يدينا يومين راحة على الأرض الصليب غرضه يدخلنا حياة أبدية وراحة أبدية فلو انت المرض ما سبكش انت مطمن ان في حياة بلا مرض منتظراك ادي المعنى ان الحياة الابدية انتصرت على المرض زي ما انتصرت على الموت تلاحظوا ان احنا في الفكر الارثوذكسي المادة مقدسة يعني الزيت مشارك المية مشاركة النور الرشم بالصليب آه، وهكذا إذا احنا عايشين مع الصليب طول الوقت بس خليني أطلع بتدريب كده نتفق عليه الأسبوع ده بس وجربوه إن احنا إكراما لعيد الصليب تعالوا نعمل تدريب لمدة أسبوع كل ليلة نقف عشر دقايق قدام صليب أكيد عندكم صلبان في بيوتكم فشوف أي ركن كده فيه صليب أو هات صليب وحطه في أي ركن وقف قدامه عشر دقايق كأنك واقف تحت الصليب زي ما مخك يوديك بس ما تسرحش في الافلام والحاجات لكن يعني مجرد وقوفك تحت الصليب مخك بقى هي يعني كل ده عشان انا طب انا شاركتك في قد ايه من الصليب ده طب انا ليه بهرب من التعب اذا كنت بتموت عشاني طب انت احتملت ده كله ازاي عشان انا احتمل مجرد وقفتك قدام الصليب دي هتعمل فيك حاجه متفقين عشر دقايق كل يوم لمده اسبوع